قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله ولما جل ذنبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما لبيك وسعديك والخير كله كله في يديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد يا ترى يا جماعة سؤال بنبدأ بيه حلقة الليلة نص درجة في الثانوية العامة يفرق قد إيه ياه نص درجة في مجموعة الثانوية العامة يفرق كتير جدا ده ممكن يخلي الطالب بدل ما يدخل الكلية اللي هو عايزها في البلد بتاعته يروح في أقصى جنوب بلده أو أقصى شمال البلد في كلية تانية خالص في كلية ما كانش عايز يدخلها نص درجة في الثانوية العامة يفرق كتير يفرق كتير قوي طب يا ترى يا جماعة حسنة يوم القيامة تفرق قد إيه زي ما نص درجة بيفرق في الدنيا بالظبط عند بتوع الثانوية العامة الحسنة يوم القيامة تفرق كتير والله يا جماعة حسنة ممكن تقف على مصير إنسان يلف خمسين ألف سنة يدور على حد يديله حسنة عشان ينجو من النار أو ينجو إن كفة السيئات هي اللي تطب على الحسنات يدور على حسنة حسنة ممكن تفرق معاك كتير قوي حسنة ممكن تفرق معاك كتير قوي حسنة ممكن تفرق معانا ما بين الجنة والنار أو حتى في مقامات الجنة ما بينها وبين بعضها أنا عايز أقول إيه في ناس لما بتسمع الكلام عن الآخرة والكلام عن الجنة والكلام عن النار والكلام عن الموت بتقول يا يا ده احنا والله العظيم عايزين ربنا وعايزين طريق ربنا ده احنا عايزين نتوب وعايزين نسيب عايزين نبقى احسن من الحال اللي احنا فيه ده عاوز بس مش قادر عاوز وكل مرة احاول ان انا اقرب من ربنا اكتر شهواتي تغلبني تاني وضعفي يغلبني تاني انا مرة فكرت اسيب التدخين وخلاص وعزمت ان انا هسيبه بس بعدها بشهر نزلت ركبت مع اصحابي تاني اللي على يميني بيدخن واللي على شمالي بيدخن قاومت على قد ما قدرت وفجأة لقيت نفسي بخطف سيجارة من واحد وبشربها تاني وانا انا التزمت وتبت ورجعت وعرفت ربنا بس في معصيه مش قادر على نفسي فيها كل ما جاهد نفسي ان انا ابعد عنها ارجع اقع تاني ارجع اقع احبط وبعد كده اقوم تاني واحاول واجاهد نفسي وافضل فتره وبعد كده تاني تاني ارجع اقع تاني يا ده انا عاوز عاوز والله العظيم بس مش قادر وانا انا انا انا انا تبت لربنا ولبست نقاب وعرفت ربنا والحمد لله سبت المعاصي كلها بس نفسي ان انا ابقى احسن انا عارفه ان انا كده لو قابلت ربنا على الوضع اللي انا عليه لا مش ده اللي يرضي ربنا انا المستوى اللي انا فيه ده مش ده اللي انا عايزاه انا عايز ابقى صوامه قوامه انا عايز اطلع في الدين اكتر من كده انا عايزه بس مش قادره عاوز بس مش قادر عنوان كبير قوي بيضم ناس كتير قوي مننا يا جماعه عايزين ربنا بس مش قادرين على نفسهم تخيلوا ان النوعيه دي ربنا سبحانه وتعالى نزل صوره من اروع واعظم صور القرآن في النوعية ديت في النوعية دي اللي عايزين بس مش قادرين صورة ايه صورة القيامة صورة القيامة تعالوا نعيش الليلة مع صورة القيامة ونشوف اللي عاوز بس مش قادر يوصل لربنا ازاي قال تعالى لا اقسم بيوم القيامة لا اقسم لا اقسم ده ايه لا اقسم دي كلمة غضب زي ما اقول لك انا مش هحلف بس الموضوع ده انت لو ما عملتوش انت حر لا اقسم دي كلمة غضب ربنا غضبان طب ايه اللي غضب ربنا يا ترى ربنا غضب بسبب معصينا ولا بسبب مكابرتنا ولا بسبب عنادنا ولا بسبب تودده لينا بالنعم وتب... وت... وللاسف جحودنا اليه بالمعاصي يا ترى ربنا غضب ليه يا جماعة ولا بسبب ان احنا مش راضيين نعترف ان احنا لسه مش قريبين من ربنا يا ترى ربنا غضب ليه ربنا لما غضب يغضب على قوم لوط سيدنا جبريل على ري... على جناح من 600 جناح شالهم ورفعهم للسماء وهبدهم وخسف بهم الارض وبعد كده السماء رجمتهم بالحجاره رجمتهم بحجاره مسومه الله لما يغضب يحصل ايه كل اسباب غضب ربنا على الاقوام اللي في القران موجوده في مجتمعنا دلوقتي موجوده في امه الاسلام دلوقتي كل اسباب غضب ربنا على قوم عاد وعلى قوم صالح وعلى قوم لوط كلها موجوده دلوقتي في المجتمع اللي احنا عايشين فيه لا اقسم الملك غضبان طب غضبان ليه يا رب لا اقسم بيوم القيامه ايه يوم القيامه ده ده خمسين الف سنه خمسين الف سنه خمسين ألف سنة الرسول عليه السلام يخبرنا إن اللي عنده مواشي أنعام أبقار غنم ما بيطلعش الزكاة بتاعتها تأتي يوم القيامة المواشي لهي نفسها تطأه بأقدامها وتضربه برؤوسها كل ما تخلص ترجع تاني تطأه بأقدامها وتضربه برؤوسها تخلص ترجع تاني خمسين ألف سنة يعني ممكن ناس تفضل الخمسين ألف سنة في عذاب تفضل طول يوم القيامة في عذاب الله اكبر يا جماعه انتوا متخيلين منظر احنا دلوقتي على وجه الكره الارضيه 6 مليار بني ادم ولسه اقول لسه كام مليار على ما يوم القيامه يقوم وكام مليار ماتوا في تاريخ البشريه تخيل لو 100 مليار بني ادم يوم القيامه بعثوا كلهم في وقت واحد وتخيل لحظه تطاير الصحف 100 مليار صحيفه كلنا واقفين كده 100 مليار بني ادم 100 مليار صحيفه جايين متطايرين وكلنا بنبص وقلوبنا مرتجفه وشعرنا خلاص شعرنا شاب من كتر الرعب يا ترى اي صحيفه من دول هتقع في ايدي ويا ترى الصحيفه تبقى مليانه حسنات ولا سيئات ويا ترى هتقع في اليمين ولا في الشمال منظر رهيب يوم القيامه ياما يوم فيه اهوال لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ياه بس النفس اللوامه اللي هي مين اللي هو عاوز بس مش قادر النفس اللوامه اللي هو مين فينا يا جماعه النفس اللوامه اللي التزم وتاب وعرف ربنا بس لسه في معصيه مش قادر يسيبها لسه في معصيه مش قادره تسيبها النفس اللوامه المذبذب اللي شويه صح وشويه غلط شويه مجتهد في الدين وشويه عنده فطور شويه مقبل وشويه معرض سطر وسطر الصحيفه بتاعته سطر وسطر ده لما يمشي من على الصراط هيقوم ويقع ويقوم ويقع ويقوم ويقع وتسفعه النار مره ويخطو مره ليه لانه كان في الدنيا بيقوم ويقع فالصراط كذلك هيقوم ويقع النفس اللوامه مين يا جماعه النفس اللوامه اللي بيعصي ربنا بيقول انا بلوم نفسي ان انا بعصي ربنا بس مش قادر اطيعه مش قادر اعمل اللي ربنا طالبه مني او اللي بيطيع ربنا وتاب الى الله بس عايز يبقى احسن ومش قادر يبقى احسن النفس اللوامه اللي تيجي تقول له توب سيب يقول لك مش قادر اللي تيجي تقول له صوم قوم يقول لك مش قادر طيب يا اللي بتعصي ربنا انت تقدر على مقامع الحديد من ملائكه العذاب على شفير جهنم لا طب انت تقدر ان قبرك يبقى تابوت من جبر تحت الارض لا لا لا لا ما اقدرش طب انت تقدر انك وانت ماشي من على الصراط لسان دهب ي... لسان لهب ياخدك الى قاع جهنم والعياذ بالله لا ما اقدرش ما اقدرش على الحاجات دي اذا كنت ما تقدرش على عاقبه المعصيه ما تعصيش اذا كنت ما تقدريش على عاقبه الاعراض ما تعرضيش اذا كنا يا جماعه ما نقدرش على عاقبه الغفله ما نغفلش يا جماعه مش قادرين ليه هو في ايه في الدنيا سهل ايه في الدنيا سهل لو انا قلت لك ان يبقى عندك 5 مليون جنيه سهل ولا صعب صعب قوي طب انك تحضري ماجستير ودكتوراه صعب جدا طب اشمعنى الدنيا بيهون علينا الصعب فيها والاخره مش عايزينها تبقى صعبه اشمعنى الدنيا بنضحي عشانها والاخره مش عايزين نضحي عشانها اشمعنى الدنيا راغبين فيها عايزين الزياده والاخره زاهدين فيها مش عايزين نزيد اي حاجه وخلاص ولا اقسم بالنفس اللوامه النفس اللي مستعبده للمعصيه اللي المعصيه مستعبداها مره احد الشباب توفي الى رحمه الله موت فجأة فذهبت الى الكليه بتاعته عشان اشوف اليافطه بتاعه العزاء هتبقى فين عشان اروح اصلي الجنازه عليه في بلده واشوف العزاء فدخلت الكليه لقيت اليافطه متعلقه فيها نعي آه هذا الاخ الله يرحمه ولقيت تحت النعي بالظبط شله اولاد وبنات قاعدين يجروا ورا بعض ويلعبوا مع بعض ويهزروا مع بعض قلت سبحان الله العظيم اهم دول يقينا مقهورين على صاحبهم بس المعصيه مستعبداهم مش قادرين يسيبوا المعصيه النفس اللوامه يا جماعه النفس اللي عايشه معذبه خدوا بالكم انا عايز اقول لك حاجه وعايز اقول لك حاجه اتنين معذبين في الدنيا دي عمرهم ما يستريحوا ابدا اللي بيعصي ربنا بس في قلبه خير فكل ما يعصي ربنا ويمشي في طريق المعصيه او يعمل معصيه او يتفرج على حاجه ربنا حرمها او يسمع حاجه ربنا حرمها او يطلع مشوار ربنا حرمه يرجع تاني يتعذب ويفضل متقطع من جواه وهو بيعصي ربنا يبقى اول واحد متعذب اللي بيعصي ربنا وفي قلبه خير والتاني اللي بيطيع ربنا اللي بيتفرج عليها دلوقتي بس في قلبه شهوات في قلبه دنيا فهو معانا بيسمع كلام الدين بس الدنيا لسه في قلبه فبيسمع الدين بس هو مشدود للدنيا تعبان لانه نفسه في الدنيا امال مين السعيد اللي ما فيش في قلبه غير ربنا سبحانه وتعالى اللي فصل لطريق ربنا سبحانه وتعالى ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان الا نجمع عظامه هو الانسان فاكر ربنا ما يقدرش يجمع العظام بتاعته تاني لما الانسان بيتدفن تحت التراب ويبدا يتعفن ويبدا يتحلل ويبدا يبقى تراب وجزء من التراب يجي في مشرق الارض وجزء في مغرب الارض وكل حته من جسمه تطير في حته من الارض ويأذن الله يوم القيامه ان كل واحد ذرات التراب بتاعت جسمه تتجمع تاني وانت نايمه كده تحت التراب وانت نايم تحت الارض يبدا جسمك يتجمع حته من الشرق وحته من الغرب ايديك تتجمع رجليك تتجمع عينيكي شعرك وشك بقك لسانك كبدك كل حته فيك تتجمع وبعد كده ينفض التراب ويطلع الانسان تطلع تبص حواليك كده كل اللي حواليك بالاكفان بتتقطع فجاه والبشر بيطلعوا منها منظر الاكفان وهو بيتقطع منظر رهيب وبعد كده تبص تلاقي كل الناس بتتجمع هي كمان الناس دي بتتجمع واللي على يمينك بيتجمع وتطلع تلاقي ملائكه رحمه وملائكه عذاب يا ترى ملائكه الرحمه دي مستنياني ولا ملائكه العذاب والعياذ بالله يا ترى مين اللي مستنيني في الاثنين ويا ترى ابويا اللي جنبي واخويا اللي جنبي ويا ترى احبابي مين اللي مستنيهم في الاثنين ايحسب الانسان الا نجمع عظامه هيجمع عظامنا كلنا والله العظيم هيتجمع جسمك تاني بلى قادرين على ان نسوي بنانه نسوي ايه بنانه البنان اللي هو ايه اللي هو عارفه عقله صبعك ده ايه ده ايه عارف بصمة صبعك ده اهي اللي العلماء بيقولوا مفيش واحد على وجه الارض بصمة صبعه زي التانية او ربنا بيقول لك انا مش هجمع لك جسمك في الاخره بس ده انا بصمه صبعك جلد بنانك ده اهو الجلد بتاع بصمه صبعك هيرجع ليك زي ما كان يعني ربنا هيرجع كل واحد مننا نسخه زي ما كان في الدنيا لدرجه بصمه الصابع 6 مليار بني ادم على وجه الكره الارضيه مفيش واحد بقدره الملك بصمه صبعه زي الثانيه كل واحد يوم القيامه كذلك يطلع مفيش واحد بصمه صبعه زي الثانيه وكذلك لما تتطاير مليارات الصحف كل واحد اللي هيقع في ايده هو صحيفته هو بس محدش لما يجي يبص في الصحيفه هيلاقي عمل تاني غير العمل اللي هو عمله بل يريد الانسان ايحسب الانسان الا نجمع عظامه بلى قادرين على ان نسوي بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه يعني ايه يفجر يعني يعني ايه يفجر يا جماعه الشهوات اللي في الدنيا مش مش بس شهوات نساء وشهوات مال في شهوه في الدنيا اسمها شهوه الفجور شهوه الفجور والعياذ بالله شهوه الفجور اللي احنا عدنا بنشوفها في المجتمع بتاعنا دلوقتي اللي عدنا شوف بنشوفها على الفضائيات المنحله دلوقتي اللي عدنا بنشوفها للاسف في الجامعات بتاعتنا وفي ساحات النوادي بتاعتنا وعلى الكورنيش وفي الشواطئ في, في الصيف في اللي قدام بنشوفها دلوقتي في المجتمع بتاعنا يفجر يعني ايه شهوه الفجور الواحد اللي ربنا مديله زوجه جميله جدا ويروح يقع في جريمه الزنا مع امراه لا يوجد عندها اي حظ من الجمال دي مش شهوه نساء لو شهوه نساء ما مراته اجمل ده دي شهوه فجور ده بيحب الحرام هو بيحب الحاجه الحرام الحاجه الحرام يميل ليها زي اللي بيسحب دخان السيجاره كده ويقوم نافخ الدخان قدامه وبينفخ الدخان ليه هو كل ما الدخان بيكبر بيحس انه بيكبر مع الدخان هو مش عايز حاجه تمنعه مش عايز حاجه تأيده مش عايز حد يقول له ممنوع مش عايز حد يقول له حرام بل يريد الانسان ليفجر امامه امامه يفضل الطريق طول الطريق ما حدش يقول له ممنوع ما حدش يقول له حرام ما حدش يقول لي ان انا هتحاسب ما حدش يقول لي ده صح وده غلط يفجر شهوه الفجور زي الولد اللي في الجامعه اللي بيكلم 100 بنت والبنت اللي بتكلم 100 ولد هو لو شهوه نساء كان كلم واحده بس انما شهوه ان هو عايز يكلم 100 بنت عايز ما يبقاش في حاجه بتايده زي سواق الميكروباص اللي تلاقيه ماشي في الشارع مشغل الاغاني في الكاسيت بتاع الميكروباص يسمع الحي اللي على يمينه كله والحي اللي على شماله كله طب ليه ده لو شهوه كاسيت واغاني كان شغل على قده بس انما دي شهوه فجور بل يريد الانسان ليفجر امامه يفضل طول الطريق يفضل طول الطريق مفيش اي حد يأيده محدش يقول له ممنوع الفجور جاي اصلا من انفجار الميه الميه اللي منطلقه مفيش حاجه موقفاها هو عايز ينطلق مفيش حاجه موقفاها عايزه تبقى بنت style عايزه تبقى بنت متحرره عايزه تبقى فتاه متحرره على مزاجها خدوا بالكم يا جماعه خدوا بالكم انا بقول لكل انسان عاصي بقول لكل صاحب نفس لوامه اقف اقف ما تنطلقش في طريق المعصيه قبل ما تندم قبل ما ربنا هو اللي يوقفك قبل ما ربنا يبعت لك حاجه في الدنيا يوقفك بيها قبل ما ربنا هو اللي يقول لك تعالى ما دام انت ما انتش راضي تيجي ما دام انت نافر عني ومعرض عني اقف قبل ما ربنا هو اللي يوقفك بل يريد الانسان ليفجر امامه اسمع بقى ربنا بيعالج النفس اللوامه ازاي اسمعي عشان تعرفي لو عايزه تعالجي نفسك تعالجيها ازاي اسمع لو عشان لو عايز تعرف ايه اللي تفتكره عشان تقدر انك انت تتوب وتقدر انك تستقيم وتقدر انك انت ترتقي في دين الله تقدر ازاي فاذا برق البصر الله اكبر ايه يا رب ايه اللي بيحصل يا رب الانسان فجاه برق البصر انفجارات كونيه حواليه من كل ناحيه بتحصل يوم القيامه يا جماعه بدا بدات ساعه الصفر ولحظه الصفر اللي الكون كله مستنيها احد الشباب كان بيقول لي بيقول لي انا شفت رؤيه ان انا كنت داخل الجامع الاذان بيدن وانا داخل الجامع وانا داخل الجامع ببص في السماء فوجئت ان كل المجرات والنجوم والكواكب كلها جايه جري على الارض كلها هجمه على الارض فبصيت للمنظر فترعبت اتفزعت فببص للناس الناس هتعمل ايه لقيت الناس كلها ماشيه ولا هممها ولا بتبص ولا حد واخد باله ابص في السماء السماء منظرها مرعب النجوم والكواكب والمجرات جايه على الارض وانا عايز ادخل المسجد والناس ماشيه ولا حد حتى بيفكر يدخل المسجد قلت سبحان الله فاذا برق البصر ربنا بينذر الناس والناس مش ملتفته حتى للانذار الانفجارات الكونيه ال- الكره الارضيه دي عامله زي ذره رمل في الصحراء الشرقيه كده وسط المجرات والكواكب اللي حواليها تخيل لو الصحراء دي قامت فيها عاصفه كل الرمل خبط في بعضه كل المجرات والنجوم والكواكب خبطت في بعض الارض ايه وسطها انفجارات رهيبه برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر ايه ده يعني ايه خسف القمر خسوف القمر ان القمر ان الارض تبقى زي ال- ال- البتاع ده كده اهو ال- دي الارض والشمس على ناحيه والقمر على ناحيه هو ده خسوف القمر ان الارض بقت في النص ما بين الشمس والقمر هو ده الخسوف فربنا بيقول وخسف القمر اهو القمر خسف فبقت الشمس في ناحيه والقمر في ناحيه والارض ما بينهم ها وجمع الشمس والقمر جمع على ايه جمعوا على الارض يعني ايه يعني الارض هتطحن في النص ده دي البدايه يا رب ده ده العنوان يا رب ده دي البدايه بس كده يوم القيامه يقول الانسان يومئذ اين المفر اول كلمه هينطقها الانسان يوميها اهرب منين اروح فين المكان متحاصر ههرب فين اهرب من النار فين اهرب من النار اللي خمسة مليار ملك جايين يجروها ويسيطروا عليها اهرب منها فين والملائكه محاصره المكان من كل جهه اروح فين ما المكان كان في الدنيا متحاصر يا اختي المكان كان في الدنيا متحاصر يا حبيب قلبي مكان المكان متحاصر كان في ملك يمين وشمال بيسجلوا عليك كل سكنه وهمسه كان في الله من فوق سبع سماوات شهيد كانت الارض اللي بتعصي ربنا عليها بتشهد عليك وبتسجل الارض يا جماعه اللي تحتنا ديت مش ارض ده اجهزه مراقبه مراقبه علينا يبقى الشاب كده راكب ميكروباص ومروح بيته وبيبص من الشباك يعدي ميكروباص تاني من الناحيه التانيه في بنت راكبه او واحده راكبه وبتبص من الشباك يقوم يبص لها بصتين ثلاثه المكان اللي بص لها فيه ده اهو يشهد عليه يوم القيامه الله اكبر يشهد عليه يا رب ده كانت في ثانيه ثانيه الارض تشهد عليها في الثانيه ديت ايوه يا حبيب قلبي بل يريد الانسان ليفجر امامه يسال ايان يوم القيامه ايان يوم القيامه يعني ايه ايان يوم القيامه يا جماعه ايان دي يعني حلني يعني ايه حلني يعني هو مش بكذب بيوم القيامه هي مش مكذبه بالحساب بس يا سيدي امتى امتى كل واحد عنده طول امل دي مصيبه الانسان انه عنده طول امل انه بيقول لك حلني على ما يوم القيامه يجي كل واحد مش متخيل ان ممكن الليله دي يقابل ربنا سبحانه وتعالى فيها محدش يا ما دفنا اصحابنا بايدينا كانوا رايحين في مشوار ولا رايحين يوصلوا حد من اهاليهم رجعوا متكفنين يا جماعه ودفناهم بايدينا ربنا يعافي المسلمين جميعا يا رب ولكن ده قدر من اقدار الله سبحانه وتعالى يسال ايان يوم القيامه خدي بالك انت حياتك دي stop watch انت حياتك دي stop watch عارفين ال stop watch عارفين ال- الساعه اللي عد تنازلي تنازلي تنازلي تنازلي سريع على طول كده انت حياتك من ساعه ما اتولدت اتضغط على الزرار ومعدوده بعدد انفاس صدرك او عدد دقات قلبك او عدد لحظات عمرنا معدوده باللحظه يا جماعه وال stop watch شغال شغال شغال شغال واحنا لازم نفوق ولازم نلحق عارفين اللي بيقول لك العمر لحظه العمر فعلا لحظه والمصيبه انها بتخلص في لحظه هي لحظه بس بتخلص فجاه فجاه مفيش اي حاجه العمر فجاه بيخلص وتلاقي العمر اتسحب من ايديكي افرايت الايه دي والله ياه العلماء قالوا دي ازهد ايه في كتاب الله اكتر ايه تكرهنا في الدنيا افرايت افرايت افرايت افرايتم يا جماعه افرايت ان متعناهم سنين لو ركبوا كل العربيات ومسكوا كل الموبايلات واتفرجوا على كل القنوات وطلعوا كل الرحلات في جميع انحاء الدنيا افرايت ان متعناهم سنين ثم ثم ايه يا رب جاءهم ما كانوا يوعدون جه الموت جه الاجل الانسان بيتولد لو حد شاف و- وليد مولود ايديه كده اهو ماسك قابض على الدنيا ولو حد شاف بيمو واحد بيموت بيعمل كده اهو خلاص ما خدش منها حاجه خرج فاضي خرج فاضي من الدنيا ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون لو قابلت ربنا بالفلوس الفلوس هتنفعك بايه لو قابلت ربنا ببنت تبقى كارثه تبقى مصيبه لو قابلت ربنا بعمارة العمارة تنفعك في ايه ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون يعني مهما تمتعنا يا جماعة الدنيا منتهية يسأل ايان يوم القيامة حلني على ما اليوم يجي ما ينفعش يا جماعة ما ينفعش والله العظيم ما ينفع احنا جايين هنا عشان نقعد نحرث في ارض الدنيا نحرث نحرث عشان نبات الاعمال الصالحه يطلع نقابل ربنا واحنا اثرياء في الدنيا يا اخوانا يا اخوانا عايزين نستيقظ يا اخوانا عايزين ننتبه عايزين نفوق من غيبوبه حب الدنيا اللي حقنت قلوبنا وعادت متغلغله مع دمنا بتخ... بتغذي كل خليه في جسمنا عايزين نفوق من الدنيا عايزين نعرف احنا جايين ليه انا عايزك تقف بس وتفكر اقف كده هو بينك وبين نفسك طب وبعدين طب ساعه ما انام على فراش الاحتضار والاقي عمر كله عدى والاقي الشريط بتاع ذكريات قاعد قدام عينيا يعدي كل معصيه عملتها وكل خطوه مشيتها عمري راح طب وبعدين طب انا الوقت استمتعت فين لذه المعاصي اللي انا عصيت ربنا بيها راحت طيب وبعدين بقى ايه بقت الحسره بتاعتها زي اللي اشترى عربيه فخمه قوي بالتقسيط دفع اول قسط طالع بالعربيه في مشوار العربيه ولعت انتهت بقت شويه خرده يفضل كل شهر هو بيدفع القسط بتاع العربيه يحصل له ايه اه اللذه بتاعت العربيه راحت والحسره والثمن هو اللي بقي اهو ده ساعه الاحتضار كده خلاص لذه المعاصي راحت واللي فضل اللي فضل ان يبقى في خلال ثلاث ساعات اول ليله في القبر الانسان هيعيش فيها وهيتساءل بقى عن تكاليف هذه المعاصي يسال ايان يوم القيامه فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر اروح فين المكان متحاصر ما هو كان متحاصر في الدنيا يقول الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وزر مفيش نجاة خلاص هتندم بعد ايه هتبكي بعد ايه هتعيط بعد ايه الى ربك يومئذ المستقر الى ربك الى ربك الى ربنا العظيم يومئذ المستقر الى ربك اللي انعم عليك وانت عصيته الى ربك اللي نهاك وانت ما انتهيتش الى ربك اللي امرك وانت ما تعطيش الى ربك اللي اقبل عليك وانت اعرضت عنه الى ربك يومئذ المستقر تخيل الانسان ساعتها متساق بقى سائق وشهيد ماسكين وماشيين انتوا مودينا فين قدام هتتسال قدام ربنا سبحانه وتعالى طيب انا مش خايف انا ماشي معاك اهو محدش يزقني الى ربك يومئذ المستقر ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر وهو قاعد غلبان كده يا عيني قاعد غلبان والصحيفه بتاعته قاعده تقرا تقرا عليه انت عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا يا نهار ابيض ايه ده طب انا هروح فين من عقوبه المعاصي اللي انا عملتها دي ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر هيتقلك اللي انت عملتيه واللي كنت بتعمليه واللي كنت ناويه تعمليه هيتقال لك اللي انت عملته واللي كنت بتعمله ساعه الموت واللي انت كنت ناوي تعمله بما قدم واخر لو شاب كان ناوي يقول لك بس يجي الصيف بس وشوفوا بقى لئن ادركت الصيف لترين مارينا والساحل الشمالي وراس البر ما اصنع لئن ادركت اجازه نص السنه لا يرين شباب الجامعه كلهم ما اصنع تخيلوا بقى والبنت اللي في ثانويه عامه لئن ادركت الجامعه انا بس هدخل الجامعه انا بس اجيب بس ولو حتى 50% في الثانويه العامه وادخل الجامعه لا يرين بنات البلد بتاعتي كلها ما اصنع بما قدم واخر باللي عمله واللي كان لسه ناوي يعمله نوايانا ايه قلوبنا دي ناويه على ايه قلبك عزمته انه هيعمل ايه في الايام الجايه قلبك بيتمنى ايه وجهه قلوبنا ايه يا جماعه ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر بعد ما يقعد ينبأ بقى ينبأ ينبأ وخلاص بينهار بينهار مش قادر مش قادر لما بتطلع للصحيفه بتاعته بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره لما بينهار بقى ويبكي ويقعد يتوسل طب خلاص طب معلش بل الانسان على نفسه بصيره انت عارف انت عارف انك لما عصيت ربنا ربنا قفل لك صدرك قد ايه وعشت في اكتئاب وضيق وخنقه قد ايه وكانت الدنيا سودة في وشك قد ايه وكنت تدخل في مشكله تطلع منها على مشكله تانية ازاي انت عارف ان كل حاجه قفلت في وشك لما عصيته وانت عارفه لما انت قطعتيه شرح لك صدرك قد ايه وحبب فيك اللي حواليك قد ايه ويسر لك امرك وطريق قد ايه ونور لك بصيرتك قد ايه وحسسك بسعاده قد ايه ورزقك بعطاءات في الدنيا قبل الاخره قد ايه انت عارف بل الانسان على نفسه بصيره انت عارف كويس قوي نار الدنيا كانت بتعمل ايه ازاي ما تعملش حسابك لنار الاخره ازاي مالكش عذر مالكش حجه لا وزر محدش ينطق ازاي ده نار الدنيا بنت عندها 20 سنه في قسم الحروق في مستشفى الجامعه وربنا يعافينا يا رب ال- البنت شعرها اتحرق ووشها اتحرق واحد زميلنا داخل بيطبطب عليها فبيقول معلش يا حبيبي الممرضه قالت له شيل ايدك ده بنت عندها 20 سنه ما هيش ولد ما عادش عارف دي بنت ولا ولد عشان خمس ثواني خمس ثواني ده لو كانت نص دقيقه ما كانتش وصلت مستشفى اصلا كانت تفحمت والعياذ بالله انما خمس ثواني في نار الدنيا ادت لهذا الوضع امال نار الاخره انت عارفه كويس قوي كانت نار الدنيا بتعمل ايه بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره هتعتذر بايه لا تعتذروا اليوم هتقولوا ايه انت عارف كويس قوي ان ايه كان الحلال وايه الحرام ما تجادليش انا ما كنتش اعرف ان ده حرام كنتش اعرف ان الحجاب ده فرض ما كنتش اعرف ما كنتش اعرف ان العلاقات دي محرمه في الاختلاط بين الولد والبنت او الرجل والمراه انا ما كنتش اعرف ده انا كنت بحسب التدخين مكروه ولو التدخين كان مكروه تخيل انت بتحب حد والحد ده بيكره حاجة لو عملت يوميا عشرين حاجة هو بيكرهها يحبك لا يمكن طب لو التدخين ده مجرد مكروه يعني ربنا بيكرهه وعملت كل يوم عشرين مكروه دخنت عشرين سيجارة دي غير باب الانفاس بقى تخيل يبقى انت بتحب ربنا او كنت حريص على حب ربنا او كنت حريص على اقامه علاقه قويه وصله قويه مع الله سبحانه وتعالى بل الانسان على نفسه بصيره انت عارف كويس قوي عينك دي بصت لايه واتفرجت بيها النهارده على ايه وودنك دي سمعت ايه وايدك دي اتصلت برقم مين على المحمول وكلمته ولسانك ده اتكلم مع مين ليله بل ليالي كامله مع مين والفجر يدن في وسط المكالمه ما تقومش تصلي ربنا في خمس دقايق اذان الركعتين بتوع الفجر انت عارف وانت عارفه كويس قوي شعرك ده ياما زمان او الوقت او لسه او بعد كده عصيت ربنا بيه قد ايه ومكياج وشك ده عصيت ربنا بيه قد ايه انت عارفه كويس قوي انت عصيت ربنا قد ايه اداك الجمال عصيتيه بيه بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره انت بسط لها ليه اصلها كانت حلوه يا رب هو ده عذر هي دي حجه ماشي حجه يا جماعه طب نعمل ايه يا رب طب نروح فين يا رب طب نتصرف ازاي يا رب طب طب طب طب نرضيك ازاي طب ده يوم القيامه ده طلع صعب جدا طب ننجو من اهوال اليوم العظيم ده ازاي ده خمسين الف سنه ده انا لو قعدت اقول لكم دلوقتي سنه سنه سنه سنه سنه خمسين الف مره كلكم هتقفلوا التلفزيون وتقوموا محدش هيصبر على كلمة سنة انها تتقال خمسين الف مرة ما بالك انك هتعيش سنة سنة يوم يوم ساعة ساعة فيهم ما بالك احنا مستهترين بيوم الحساب ليه طب الحل ايه يا رب طب ده نجو ازاي خلاص يا رب احنا سلمنا انا انا عايز بس مش قادر بس انا يا رب لو يعني لو انت اديتني علاج يا رب لو كتب لي روشته وعرفت علاجي ايه انا يا رب والله العظيم هنفذها وانا والله يا رب لو انت عرفتني علاجي ايه انا هنفذها يا رب وهبقى عندي عزيمه في دينك يا رب ايه العلاج يا رب لا تحرك به لسانك لتعجل به اللي هو ايه القران القران القران هو العلاج اه بس مش الايه دي كان ربنا بيكلم النبي لا لا لا لا ده بيتكلم النبي وبيكلمنا احنا ورا النبي بيقول للنبي سيب القران ينزل على قلبك قبل ما تحفظه سيبه الاول ينزل على قلبك قبل ما تهتم انك تبلغه للصحابه ربنا بيقول لي وبيقول لك وبيقول لك سيبوا القران ينزل على قلوبكم يا جماعه يا جماعه القران هو العلاج بتاعنا شوفوا الرسول عليه السلام بيقول ايه في الحديث الصحيح ركزي معايا قوي قوي قوي في الحديث ده ركز معايا بقلبك انا عايز كل واحد منكم دلوقتي قلبه معايا قلبه ما يفكرش في حاجه تانية انا عايزك تركز معايا في الكلام ده ربنا بيقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا احنا بنسمع الكلام عشان نقرب يا جماعه اسمعي معايا وان صاحب القران يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبره وهو طالع كده من تحت القبر والقبر اتشق والتراب اتنفض ويلاقي نفسه طلع لقى واحد في وشه ومرعوب طبعا شمس على بعد ميل والظلمات وما هوش شايف حاجه والدنيا ضلمه وسمع اصوات صراخ يمين وشمال وما هوش عارف هو فيه ايه يلاقي في وشه كده واحد فيقول له من انت هو لسه طالع اهو انت لسه طالع انت لسه طالع من تحت القبر تلاقي واحد في وشك من انت فيقول له الا تعرفني انا صاحبك القرآن انا القرآن انا صاحبك اللي كنا مصاحبين بعض في الدنيا زي ما الاتنين اللي اصحاب ماشيين مع بعض كده زي ما الاناتيم بيمشوا مع بعض في الجامعة كده انا صاحبك القرآن انا اللي كنت بتصلي بيا قيام ليل بالليل انا اللي كنت بتقرا ورد القرآن بتاعك كل يوم بالنهار ما تنساهوش ابدا انا اللي كنت بتحفظني في الدنيا وكان صدرك مليان باياتي انا اللي كنت فاهمني وبتطبقني وبتعمل بيا انا صاحبك القرآن مش هسيبك ده انا من اول اول لحظه في يوم القيامه من اول ما انشق عنك قبرك انا واقف مستنيك وهات ايدك انا معاك معاك وانت عملك بتتوزن على الميزان انا معاك النهارده وانت بتعدي من على الصراط انا معاك وانت داخل تعرض على الله انا معاك وانت بتعرض على النار حجاب ليك من النار انا معاك معايا لغايه امتى هتفضل معايا لغايه امتى ها ثم يقال اقرا القران وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها إيه ده اقرأ وارتق ورتل دي دي بتتقال امتى ده آخر لحظة في يوم القيامة بقى واحنا طالعين في الجنة في درجات الجنة إن شاء الله أنا- يعني القرآن من أول لحظة حين ينشق عنك قبرك لآخر لحظة وانت بتطلعي في درجات الجنة ما سبناش الخمسين ألف سنة الله أكبر أنا عرفت الوقت يا رب ليه انت ذكرت واتكلمت عن القرآن في وسط سورة القيامة لأن في وسط سورة القيامة لأن النجاة من أهوال القيامة بالقرآن أنا كده عرفت يا رب عرفت الروشتة يا جماعة أنا عايز الكلمة اللي أنا قلتها الوقت ديت كل واحد أنت وأنتي تكتبوها وتعلقوها في الأوضة عندكم وتفضلوا تفتكروها كلمة إيه؟ أنت قلت دلوقتي كذا كلمة كلمة فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها إيه ده؟ إيه الكلام الخطير ده؟ إيه الكلام اللي ما يتعداش ده؟ منزلتك عند آخر آية كنت إيه؟ تقرأها يعني مش كنت قرأتها لأ كنت تقرأها يعني كنت مداوم على قراءتها يعني مش مش مره قريت ايه لا ده انت كنت دايما كل ما تخلصي ورد المصحف ترجعي بقى تبداي الختمه من اول وجديد تخلصي المصحف ترجعي الختمه من اول وجديد فالايات دي كنت بتقريها طول عمرك على طول الايات كانت في صدرك فان منزلتك عند اخر ايه كنت تقراها يا رب يا رب النبي عليه الصلاه والسلام ادانا مفتاح الاخره خلاص ادانا مفتاح الفردوس الاعلى خلاص القران طول ما احنا مع القران اه اه لو قرينا القران بقلب مفتوح اه جبير بن مطعم المشرك اللي كان مشرك بعد غزوة بدر يروح للمدينة عشان يفدي أسارة بدر يوصل هناك والنبي عليه الصلاة والسلام بيصلي صلة- صلا- صلاة المغرب بالصحابة يسمع سورة الطور يسمع سورة الطور بيقول حتى إذا وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول الله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون حصل إيه اسمع فكاد قلبي أن يطير يطير قلبه وهو مشرك يطير في رواية مسند أحمد ده رواية البخاري كاد قلب أن يطير في رواية مسند أحمد فكأنما صدع لها قلبي كأن قلبي اتشق نصين ليه؟ كان قلب مفتوح في رواية تانية وما ظننت أني سأقوم من مقامي قبل أن يتنزل علي العذاب في مسند احمد ان جبير بن مطعم اسلم يوميها اسلم اسلم يعني ايه يعني غير مسار حياته بسبب سوره من القران سمعها هو القران نازل عشان يغير مسار حياتك القران نازل عشان يعمل انقلاب في حياتك القران يا جماعه نازل عشان يقلب حياتنا لو انت قريت القران وحياتك ما اتغيرتش وما اتقلبتش يبقى انت لسه ما فهمتش القران لسه ما وصلتش للثمره بتاعته ياه ياه لو قرينا القران بقلب مفتوح ياه ياه ده النبي لما جهر بسوره النجم وابو جهل واقف وابو لهب واقف واميه بن خلف والملعون عقبه بن ابي معيط وعتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه وصناديد الكفر والملاعين دول كلهم واقفين قرأ سورة النجم لغاية ما وصل لآخرها فاسجدوا لله واعبدوا مشركي مكة كلهم نزلوا مرغوا جبينهم ومناخيرهم في التراب لربنا من كتر ما حسوا بعظمة القرآن نزلوا خروا ساجدين لله سبحانه وتعالى القرآن يا جماعة لو قلبنا اتفتح عليه هيغير حياتنا هيقلب حياتنا وفوق كل ده هنيجي يوم القيامة في أهوال القيامة أنا صاحبك القرآن أنا نفسي إن ده يبقى ده في حياتك نفسي ان ده يبقى حلم حياتك يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي انت لسه شاب صغير او انت اب او والد كبير او انت يا امي او انت يا اختي او انت يا بنت صغيره او انت يا بنت سنة. يا جماعه يا جماعه انا صاحبك القران ده حلم حياتنا ان ساعه ما نطلع لانك انت لو ما لقيتش انا صاحبك القران لو طلعت من القبر ما لقيتهوش هتلاقي مين سائق وشهيد مستنيينك يبقى هو ده املنا في النجاه املنا في النجاه يوم الدين هو القران كلا كلا ايه يا رب مش ده اللي بيحصل مش ده اللي انتوا بتعملوه امال بنعمل ايه يا رب بل تحبون العاجله بقلوبكم مليانه حب للي يومين وهتخلص وهتروح وتلاقوا نفسكم قدام الحساب وتذرون الاخره تذرون دي كلمه زهد بتسيبوها بتزهدوا فيها ما بتفكروش فيها خلاص مش في دماغنا مش في دماغنا الاخره مش في دماغنا غير الدنيا واحلام الدنيا وشهادة الدنيا واموال الدنيا وجوه يومئذ ناضره ووجوه يومئذ باسره ايه ده ده ايه يا رب ده ده نهايه يوم القيامه بقى ده النهايه بتاعت يوم القيامه ان الوشوش بقت نوعين يعني على يوم القيامه يعني بعد مثلا 40 45 الف سنه كده من يوم القيامه خلاص الوشوش هتبقى كلها نوع من اتنين وجوه يومئذ ناظره منوره كده وفرحانه ليه الى ربها ناظره عارفين لما لما الطالب يروح كده يشوف النتيجه يقوم يبص كده يلاقي نفسه طلع الاول الاول ايه ده او طلع من الاوائل انا نجحت انا طلعت من الاوائل الله اكبر الحمد لله ويجري ويفرح وتلاقي وشه نور ويدخل على اهله كده انت وشك منور كده وفرحان انت شكلك بالتاكيد جبت مجموع كبير عرفوا منين الوش بان عليه وجوه يومئذ ناظره فرحانه منوره مشرقه ليه الى ربها ناظره نظرت لوجه الله حلم حياتنا يا جماعه حلم حياتنا يا يا يا, يا, يا اخواننا جميعا الى ربها ناظره انك انت تبص لوجه الله انك تبص لوجه الله ده العلماء اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات تخيل كده نور وجه الله ده كده وانت بتشوفه لاول مره تخيل جلال وجه الله يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ده العلماء بتوع الفلك لما ربنا علمهم التلسكوب وبصوا بالتلسكوب فشافوا الفلك شافوا جلال ملكوت الله علماء الغرب بتوع ناسا الكفره قالوا هذا مجال من يدخل فيه اللي هو مجال الفلك اللي هو ملكوت الله ده والنظر فيه اما ان يصاب بالجنون واما ان يخر ساجدا لاله هذا الكون وخالق هذا الكون يعني لما ربنا كشف بس للعلماء عن جلال ملك الله قالوا ان الواحد ممكن يتجنن فما بالك بجلال وجه الله مش جلال ملك الله بقى جلال وجه الله ما بالك بجمال وجه الله ما بالك بنور وجه الله ده نور وجه حوريه لما تضحك تنور الجنه كلها ده نور وجه مخلوق امال نور وجه الخالق سبحانه وتعالى عشان كده الى ربها ناظره لما تشوف لذه النظر لوجه الله خلاص تفضل تنظر لله وهي فرحانه وسعيده الحمد لله يا رب اللهم لك الحمد يا رب خمسين الف سنه واقفين في ارض المحشر شعارهم كلهم نريد ان نرى ربنا كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم عايزين نشوفك يا رب نشوفك ازاي يا رب عايزين نشوفك يا رب ففي الاخر بقى ربنا يمن عليهم ويشوفوه سبحانه وتعالى ووجوه يومئذ النوع الثاني ووجوه يومئذ باسره يعني ايه باسره باسره عارفين الاطفال المبتسرين اللي بيتولدوا مصفوطين مسخوطين كده اهو باسره الوش مصفوط مسخوط الخدين منخسفين وداخلين لجوه الدمويه رايحه من الوش اللون منتقع الرعب على الوش السواد على الوش وجوه يومئذ باسره ليه تظن ان يفعل بها فاقره يعني ايه فاقره فاقره يعني ضربه تضرب العمود الفقري تكسره طب يعني ايه لما العمود الفقري يتكسر في الدنيا اللي العمود الفقري بتاعه بيتكسر ربنا يعافي مرضى المسلمين بيصاب بالشلل الكامل الرباعي الشلل الكامل يعني يعني ايه تظن ان يفعل بها فاقره يعني يعني عارفه ان هيدخل هيجي مقمع من مقامع الحديد هيضربها في عمودها الفقري يكسره او هيجي سلسله من سلاسل النار تخبطها في عمودها الفقري تكسره او هتسحب على وجهها وهي بالقوم يعني ايه فاقره طب وهو يظن كده ليه اصل هو شاف اصل هو شاف انت دلوقتي لو سمعت صوت واحد في القبر بتاعه دلوقتي بيتعذب على معصيه انت بتعملها قلبك هيقف لو انت سمعتي صوت واحده بتتعذب في قبرها على معصيه انت عملتها النهارده لا يمكن تعملها تاني ما بالك ان ده يوم القيامه ماشي يوم القيامه ماشي يوم القيامه يشوف قدامه ده بيتسحب على وشه للنار والعياذ بالله ايه ده ده ده كان بيعمل نفس المعاصي اللي انا بعملها وده وهو بيعدي من قدامه على الصراط طلع لسان لها بخده الى قاع جهنم ايه ده ده ده كان بيعمل نفس معصيه وده بيتعلق من على الصراط ويقوم يقع في الاخر هوا في النار والعياذ بالله وده وهو خارج من العرض على الله خرج يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه خذوه فغلوه يصدر الامر من الملك انه يقبض عليه ويلقى به في في جهنم من شفير جهنم شاف ان اللي عصوا ربنا زي ما هو عصاه شاف اتعمل فيهم ايه وشاف ده والعرق لجمه لغايه ما خلاص مش قادر يتكلم ولا قادر يعمل حاجه ولا قادر ياخد نفسه من قدر ما العرق لجمه ايه ده تظن ان يفعل بها فاقره ليه لانه شاف اللي عصوا ربنا سبحانه وتعالى اتعمل فيهم ايه فهو عارف طب ما انا عصيت نفس المعاصي ديت كلا كلا كلمه كلا كلا كلا ده غضب الملك غضبان زي ما قلت لكم في اول الصوره لا اقسم الملك غضبان غضبان ليه غضبان من من من اصحاب النفس اللوامه طب انا هعمل ايه يا رب يعني ايه هتعمل ايه يعني ايه هتعمل ايه ده خلقك ورزقك وانعم عليكي واداكي بس قول يا رب بس انت قولي يا رب قولي له يا رب انا عايزاك يا رب انا عايزك اختارني يا رب قول له يا رب قول له يا رب انا عايزك ومش قادر على نفسي يا رب انا عايز اقرب منك كمان يا رب يا رب قربنا منك يا رب يا رب خذ بنواصينا اليك يا رب يا رب طهر قلوبنا يا رب يا رب املأ قلوبنا من نورك ومن الإيمان واليقين يا رب يا رب أعنا على شهواتنا وعلى الشيطان يا رب قومي قومي صلي ركعتين قومي اتوضي دلوقتي وصلي ركعتين واسجدي له قولي له يا رب انا مش قادر على نفسي انا حاولت ومش قادر على نفسي ما عادش ليا امل غيرك انا جيت لك واقف على بابك وبقول لك عيني على نفسي اهديني يسر لي طريقي اليك يا رب قوم صلي قيام ليل وابكي من ايديه وما تسيبش الصلاه غير ودموعك نازله من على وشك وانت بتقول له انا من غيرك ضايع ماليش قيمه مفيش معنى لحياتي حياتي كلها وهم ملهاش اي قيمه من غيرك يا رب كلا اذا بلغت التراقي ايه اللي بلغت التراقي الروح ايه ده هو ربنا بيتكلم دلوقتي عن ايه عن خروج الروح خروج الروح اللي هو الايه الموت طب يا رب طب ما كنت تتكلم عن الموت قبل ما تتكلم عن القيامه لا ده ربنا بيجيب لك اخر الصوره بقى اخر مشهد ليك في الدنيا وانت نايم على فراش الاحتضار كلا اذا بلغت التراقي والروح بتتسحب من الرجلين من الصوابع من الفخذين من البطن من الصدر من الايدين من الكتفين لغايه ما توصل للنقطه ده اهي اللي ما بين الترقوتين ده هم العظمتين اللي بالعرض دول لغايه ما توصل للنقطه دي كلا اذا بلغت بلغت يعني وصلت خلاص لو طلعت كده خلاص هترجع ازاي تاني كلا اذا بلغت التراقية وصلت لهذه النقطه روحك بقت هنا وانت نايم وخلاص رجليك بدات تدلك فاللي حواليك بداوا يحسوا رجليك تلجت رجليك ما عادتش بتتحرك ايديه ما عادتش بتتحرك ليه هو ماله هو حصل له ايه وقيل من راق مين يجي يرقيه بسرعه مين يجي يعمل اي حاجه اجروا اتصلوا بدكتور اجروا هاتوا عربيه اسعاف اجروا اتصلوا بمستشفى من راق حد يجي ينجدنا اللي حواليك بقوا مرعوبين وملهوفين بيحبوك ومش عايزين يسيبوك ومتمسكين بيك بس انت بتتسحب من ايديهم غصب عنهم والملائكه برضه تقول من راق يعني ايه الملائكه تقول من راق يعني ايه يعني مين اللي هيرقى بيه ملائكه الرحمه ولا ملائكه العذاب يعني روحه لما هتطلع مين اللي هيرقى بروحه ملك الموت لما هينزع روحه مين اللي هياخدها من ملك الموت ملائكه الرحمه اللي وجوهها كانها الشمس المشرقه ولا ملائكه العذاب اللي هي سود الوجوه ومعهم مسوح من مسوح النار كفن من جهنم يتلف فيه روح المعذب والعياذ بالله مين اللي هيرقى بيه ملائكه الرحمه اللي هتطلع بيه سبع سماوات كل ما يطلع لباب من ابواب السماء يتفتح له عشان روحه تطلع الى الله سبحانه وتعالى ولا ملائكه العذاب اللي هتاخده وتطلع بيه للسماء الدنيا فلا يفتح له ابواب السماء حتى يلج الجبل في سم الخياط ثم يطرح الى الارض طرحا والعياذ بالله مين اللي هيرقى بيه مين مين اللي هيرقى بيه مين اللي هيرقى يا جماعه مين اللي هيرقى بهذه الروح مين اللي هيرقى بروحك ملائكه الرحمه ولا ملائكه العذاب مين وانت بتموت كده لما هتبص هتلاقيه قدامك دول ولا دول مين وانت طالع من قبرك هتلاقيه قدامك دول ولا دول مين يا اخوانا يا اخوانا احنا عايزين نحط الاخره بين عينينا هنا اهو يعني عينينا دي تفضل ما تبصش غير عليها عشان نوصل لربنا سبحانه وتعالى عشان نصل الى الله سبحانه وتعالى كلا كلا اذا بلغت التراقيه وقيل من راق وظن انه الفراق بس بس كل اللي حواليه بيقولوا حد يرقيه ولا حد ينجده وهو عارف ان هو الموت انت نايم ساعتها وانت عارف ان هو الموت لا محاله عارف ان هو ده الاجل ده انت روحك بقت هنا خلاص بقى مين يرقي ايه ودكتور ايه خلاص ما عادش ينفع ظن انه الفراق عارف ان هو الموت بس شوفوا ربنا بيقول ظن انه الايه الفراق الفراق ده لما يكون اتنين حبايب قوي قوي بيسيبوا بعض فكل واحد فيهم قلبه بيتقطع على التاني فراق فراق الفراق ده بعد الاحبه انما الهجر او ال... ده ده بعد الكريهين انما الفراق ده بعد الاحبه يا جماعه بعد الاحبه بيبص نايم على فراش الموت وبيبص حواليه للبيت اللي بناه بعمره وبشقى عمره انا هسيبك انا انا ارتبطت بيك انا ارتبطت بالبيت ده بس النهارده هنام في بيت تاني خالص يبص للعفش اللي فرشه بعمره كله هيسيبه يبص لمراته اللي بيحبها ما هوش عايز يسيبها بس هيسيبها غصب عنه وعنها يبص لاولاده فلذة كبده هما بيعيطوا وهو قلبه بيتقطع هيسيبكوا غصب عني ما اقدرش ده حكم الملك سبحانه وتعالى يبص لاصحابه والاخوان وهم واقفين حواليه هسيبكوا غصب عني يبص للشهاده المتعلقه على الحيطه اللي قعد سنين طويله يحصل فيها هسيبك غصب عني خلاص ظن انه الفراق هيسيب الدنيا وهيسيب متاحها وهيسيب شهواتها وهيسيب كل حاجه ارتبط بها في الدنيا وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق لما يظن ان هو الفراق يبدا رجليه تلف حوالين بعضها يبدا جسمه ينكمش يبدا يحس انه خلاص ما حدش مرعوب ده انا ده انا ثلاث ساعات ولا ساعتين وهنام تحت وهنام تحت الارض وهنام في بيت جديد كنت بعدي من عليه في الدنيا بس ما كنتش ببص له اول مره هبص اول مره هسكن فيه ده انا ده انا مش هبص له ده انا هسكن فيه وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق بدا جسمه يتكمش وبدا جسمه يدخل في بعضه وبدا يحس ان هو ما هوش قادر يعمل حاجه ما هوش قادر ه- هيعمل ايه هيخط خطوه لقدام هيخط خطوه لقدام ازاي ده هو مرعوب من الاخره هيرجع خطوه لورا مره واحد والله قال لي قال لي والدي مات انا شفت بعد ما مات انه معدي من على كوبري كده كوبري على الميه قامت رجليه لفه في بعضها فقام واقف ما هوش عارف يمشي قلت الله اكبر والتفت الساق بالساق ده عمل ايه ده ده كان ورث يتامى ولا كان ربا ولا كان حرام ولا عمل ايه وهو بيعدي من على الصراط تلف الساق بالساق خلاص ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم يتمسخ على مكانه يل- ي- زي ما يلتف الساق بالساق كده يقف على الصراط فما استطاعوا مضيا ما يقدرش يكمل هيكمل ازاي ما هو خلاص الطريق قدام ضلمه ولا يرجعون هيرجع ازاي ده هو اتجاه واحد يبقى الحل انه يسقط في جهنم والعياذ بالله والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق مشهد الجنازه مشهد بعد ما مات خلاص الروح طلعت جنازة فوق في السماء مشهد بعد ما الروح طلعت وتغسل وتكفن كفن ملوش جيوب مفيش فيه جيب يتحط فيه فلوس مفيش فيه جيب يتحط فيه موبايل حد يرن لك ولا يرن لك يونسنا في العزله دي مفيش فيه جيب يتحط فيه اي MP3 ولا حاجه الواحد يسمع يسمع اي اغنيه خلاص و... الى ربك يومئذ المساق والجنازه ماشيه وهو متشال على الاعناق والله اعلم والناس ماشيه عايزه تضعه في التراب وترجع الله اعلم هو بيقول قدموني قدموني ولا بيقول يا ويلها اين تذهبون بها الى ربك يومئذ المساق متشال على الاعناق وماشي الى حيث يلقى جزاء كل عمل صالح او عمل سيء عمله الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى جاي مفلس جاي معهوش رصيد ما اهتمش ان هو يعمل رصيد ما اهتمش ان هو يشحن رصيد فلا صدق ولا صلى ربنا بيقول ايه في اخر السوره بيقول ايحسب الانسان ان يترك سدى ايحسب الشباب ان يتركوا سدى ايحسب البنات ان يتركوا سدى ايحسب الاباء والامهات ان يتركوا سدى احنا فاكرينها لعبه يا جماعه احنا فاكرين الدنيا لعبه احنا مش جايين نلعب والله العظيم احنا مش جايين نلعب المظاهرات اللي بتتعمل بعد ماتشات الكوره الايام دي بمناسبه انتصار مصر الانتصارات التاريخيه بتاعت مصر في الكوره الم... ال- المظاهرات اللي بتتعمل الفجر دي ما اتعملتش من الشباب لما النبي اتشتم في الدنمارك ومش هتتعمل من الشباب لما الفيلم الهولندي اللي هيحرق عايزين يحرقوا فيه المصحف ويشتموا في الاسلام اتعمل المظاهرات دي ما اتعملتش يا جماعه ما اتعملتش ليه ليه عاطفتنا تجاه الدنيا اعظم واكبر من عاطفتنا تجاه الدين ايحسب الانسان ان يترك سدى زي ما ربنا بيقول كده وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه اتقطمت قطم وانشانا بعدها قوما اخرين إيه ده اتقطمت فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون اول ما حسوا ان عقوبه المعاصي بتتنزل السماء بتتزلزل السماء بدات تمطر حجاره ولا حاجه الارض بدات تضطرب في ملائكه بدات تتشاف اذا هم منها يركضون طلعوا يجروا يجروا يجروا لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون وينزل كل مجموعه من الملائكه على واحد من العصاه والمجرمين اللي بيجرم تدور معركه بينه وبينهم غير مرئيه محدش شايفها فيسقط جثه هامده لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم في الملائكه بتقول لهم تعالوا انت رايح فين يا حبيبي انت رايحه فين يا حبيبتي وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين طب خلاص والله معلش فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين الموقف انتهى يا جماعه والقريه كلها بقت جثث هامده على الارض التعليق اللي نازل من فوق سبع سماوات ايه التعليق الرباني ايه وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين انتوا كنتوا فاكرينها لعبه اللي ضيع 99% من البشر انهم كانوا فاكرينها لعبه اللي ضيع ناس كتير قوي اللي ضيع رجال كتير قوي ونساء كتير قوي انهم كانوا فاكرينها لعبه انهم كانوا فاكرين انهم جايين الدنيا دي يلعبوا جايين الدنيا دول يع- دي يعملوا لهم على مزاجهم ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفه من مني يمنى ثم كان علقه ده انت كنت علقه 2 سم في جدار الرحم ده انت كنت علقه 2 سم في جدار الرحم ده احنا كنا علقه يا جماعه قبلها كنا نطفه نطفه عارفين زي الضفادع اللي بتبقى لسه ديدان كده بتجري في الميه قاعده تجري في الميه كده كان الواحد نطفه زي دي كده وبعد كده بقى علقه 2 سم متعلقين في جدار الرحم الم يكن نطفه من مني يمنى ثم كان علقة ربنا بيقول لك انت افتكر انت كنت ايه افتكر انت كنت ايه يا اللي بتعصوا ربنا يا اللي اتفتنتوا بالمعصية يا اللي ربنا اداكي جمال ولا حاجة وبقيتي ممثلة ولا بقيتي مغنية وقاعدة تفتني شباب المسلمين ليل نهار وانت كنت علقة وكنت نطفة يا حوت يا اللي قاعد تاكل اموال المسلمين ليل نهار تاكل حرام وتبلع ربا وتاكل رشوة وتسرق وتدوس بجزمتك على رقبة الغلابة ده انت كنت علقة وكنت نطفة يا شاب يا اللي قاعد من ساعة ما بتصحى لغاية ما تنام تكلم دي على المحمول وتقابل دي بره وتبص لدي وتكلم دي وتمسك ايد دي والسلسلة بعد كده معروفة ده انت كنت حتة نطفة وحتة علقة يا بنتي يا اللي ماشية عاملة شعرك ب 100 جنيه عند الكوافير ولابسه طقم والعياذ بالله مرات ابو جهل ومرات ابو لهب ما كانوش يقبلوا ان هم يمشوا بيه في الشارع في شوارع مكه وماشيه فرحانه ان ده بيبص لك وده بيتفتن في دينه وده بيتجرجر على جهنم بسببك ده انت كنت حته نطفه وكنت حته علقه يا اللي ظالم لمراتك ويا اللي ظالمه لجوزك ويا اللي واكلين ورث بعض ويا اللي واكلين مال اليتامى ويا اللي ناسيين اخرتكم ويا اللي صادرين في غيكم ويا اللي مستهترين بالقضيه ويا اللي فاكرين ان الركعتين بتخطفوهم كل يوم وخلاص بسرعه كده وقلوبكم بتفكر في الدنيا كفايه قوي على ربنا ده انتوا كنتوا حته نطفه كنتوا حته علقه ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفه من مني يمنى ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى اليس ذلك بقادر بلى قادر ربنا مش قادر انه ينفذ كل كلمه قالها في الصوره ربنا مش قادر انه يعمل كل كلمه قالها في الصوره مش ده كلام الملك العظيم يا جماعه بلى قادر يا رب قادر يا رب اتقفل اتقفل الفيلم بتاع الصوره الوقت يا جماعه اتقفل العرض الحي اللي احنا كنا فيه الوقت يا جماعه هتفاجئ انك لسه في الدنيا هتفاجئ انك انت لسه هنا هتفاجئ ان مشهد بارق البصر وخسف القمر اللي اترعبنا منه وبعد كده فجاه لقينا نفسنا الى ربك يومئذ المساق واحنا بنتساءل لربنا سبحانه وتعالى نتحاسب وبعد كده فجاه مشهد واحنا بنقر على اعمالنا ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر وبعد كده مشهد والواحد بيتوسل ويتضرع ويبكي بندم بل الانسان على نفسه بصيره وبعد كده مشهد واحنا نايمين على فراش الموت في اخر دقايق في عمرنا وبعد كده مشهد واحنا متساقين في الجنازه خلاص مشهد عجز تام تام تام بعد كده ربنا سبحانه سبحانه وتعالى بيقول لنا اهو انتوا لسه هنا اهو انتوا لسه قدامكم فرصه اهو يا اصحاب النفس اللوامه يا اللي عاوز بس مش قادر يا اللي عاوزه بس مش قادره يا اللي عاوز تطلع في الطاعه اكتر من كده وتبقى قوام وصوام بس مش قادر على نفسك يا اللي تبت الى الله بس لسه في معصيه مش قادره تسيبيها في حاجه من اللي ربنا نهى عليها لسه مش قادره تسيبيها يا اللي تبت ولسه مش قادر تسيب الاغاني او السجاير او واحده او مش قادر تسيب قناه معينه ربنا حرم انك تنظر على المناظر اللي فيها يا اللي التزمتي وانتقبتي بس لسه طاعات الدين مع جوزك ومع رحمك ومع والدتك ومع ربك في عبادتك لسه ما اتظبطتش يا جماعه يا مذبذبين يا اللي سطر وسطر يا اللي فتره مقبلين على الله وفتره بعاد على الله يا اللي الصحيفه بتاعتنا شويه طاعه وشويه معصيه يا اصحاب النفس اللوامه يا اللي عاوزين تبقى احسن من كده يا جماعه فوقوا يا جماعه انتبهوا يا جماعه انا بوصيكم النهارده ان انتوا كل واحد مننا ان شاء الله يعني احنا دلوقتي في التوصيات انا بوصيكم ان كل واحد مننا ان شاء الله الليله يمسك سوره القيامه ويقراها كويس جدا في قيام الليل انا عايزك تقومي الوقت بقى ان شاء الله تتوضي وضوء كده كويس كده عشان الوضوء جاي من كلمه ضياء حتى عشان تبقي كلك ضياء كده الذنوب والسواد بتاع الذنوب ده ينزل من على قلبك ومن على وشك انا عايزك تقوم تتوضى بعد الحلقه ديت وتقوم تقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وتمسك المصحف او لو حافظ سوره القيامه من غير مصحف وتقف تصلي في ركعتين بس انا عايز الركعتين يطولوا انا عايز كل كلمه في السوره تقراها مرتين وثلاثه واربعه انا عايزك تبكي الليله انا عايزك دموعك دي تنزل على وشك وانت بتقولي له ارحمني يا رب وخذ بناصيتي اليك وخذ بايدي اليك يا رب انا عايزك ما تخلصش الركعتين دول غير وانت بتبكي من ايدين ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه يا جماعه ده عزم نعزم كده قدام ربنا عهد قدام ربنا انكم تقوموا تصلوا بسوره القيامه الليله وتحفظوا سوره القيامه ان شاء الله باذن الله وتحفظوها ولما تحفظوا الصوره باذن الله سبحانه وتعالى يعني نبدا نسمعها بقى ونبدا بقى حسنات الحفظ بتاعه القران وحسنات التصميع وطول الاسبوع ده الى ان نلتقي ان شاء الله الجمعه القادمه باذن الله برضه في نفس الميعاد دهوت لغايه ما نلتقي الجمعه القادمه باذن الله سبحانه وتعالى نبدا بقى نعيش مع صوره القيامه طول الاسبوع ده عشان المره الجايه نتكلم عن نموذج تاني بقى ونتكلم عن خطوه تانيه في طريقنا لربنا سبحانه وتعالى ونبدا بقى ناخد ايدينا بايدين بعض عشان ننطلق الى الله سبحانه وتعالى يا جماعه يا جماعه احنا مش هنعرف ذنوبنا حاجبه عننا عطاءات من ربنا قد ايه غير لما نتوب ذنوبنا عامله زي السقف اللي فوقي ده اهو زي السقف اللي فوقك الوقت واللي فوقك الوقت سقف مانع العطاءات بتاعت ربنا انها تنزل ومانع الدعاء بتاعنا ان هو يطلع بس السقف فيه حته لسه مفتوحه الذنوب ما سدتهاش ففي عطاءات برضه بتنزل فانت متهيألك ان ده الطبيعي ان الطبيعي ان ان العطاءات دي بس ان هو ده كرم ربنا او ده عطاء ربنا لا ده انت لو ادمنت الاستغفار انت لو جددت التوبه الليله والسقف ده اتزال بقى سقف المعاصي ده سقف حجب المعصيه هتفاجئوا بان السماء بتمطر عليكم عطاءات لربنا سبحانه وتعالى هتفاجئوا ان ان ايه ده يا رب ايه الكرم ده هو ده الطبيعي يا جماعه هو ده الطبيعي بس كانت ذنوبنا حاجبه علينا انا عايزنا نقول كلنا دلوقتي اللهم انا تبنا اليك لا لا لا لا لا انا عايز كلنا نقول الوقت سيد باستغفار انا عايزك بقلبك الوقت تقولي معايا وبقلبك تقول معايا اللهم انت ربي اللهم انت ربي لا اله الا انت ماليش غيرك هروح فين انا على بابك اهو احنا على بابك اهو يا ملك يا عظيم احنا على بابك اهو والثلث الاخير من الليل داخل او بيدخل اهو يا رب احنا على بابك لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانت تقولي خلقتني وانا امتك انت اللي خلقني ذره ذره في جسمي صنعه ايدك انت قلبي ده صنعه ايدك انت ناصيتي دي بين ايديك انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت على دي يعني عزم ما استطعت هجيب اخري يا رب من النهارده انا هجيب اخري امال سيد الاستغفار ليه لان فيه عزيمه رهيبه على الطاعه وانا على عهدك ووعدك ما استطعت ما استطعت دي يعني هجيب اقصى استطاعه انا هجيب اخري يا رب انا من النهارده انا جديده يا رب انا من النهارده عبد جديد يا رب انا من النهارده انسان جديد انا من النهارده هموت نفسي في كل يوم من حياتي عشان اطيعك يا رب عشان كل يوم اقرب منك خطوه جديده وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت نجيني من عقوبه معصيه في الدنيا يا رب ذنوبي هتضيعني ذنوبي بقى السقف حاجب بيني وبينك اعوذ بك من شر ما صنعت احميني من ذنوبي واحميني من نفسي يا رب ابوء لك بنعمتك علي يا ما انعمت علي ومعترف ومعترف وابوء بذنبي ومعترف بذنوبي كلها كلها يا رب معترف بها كلها ادم لما عصى ربنا ابليس لما عصى ربنا قال فبما اغويتني اتهم ربنا انما ادم لما عصى ربنا قال ربنا ظلمنا انفسنا اتهم نفسه فانا بتهم نفسي عشان انجو زي ادم مش هعاند عشان اهلك زي ابليس انا يا رب ابوء بذنبي انا معترف عايز ايه اغفر لي اغفر لينا يا رب امحو ذنوبنا كلها يا رب فانه لا يغفر الذنوب الا انت ملناش غيرك واقفين على بابك وملناش امل غير فيك اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا قولوا امين من قلوبكم يا جماعه قولوا امين احنا داخلين على ساعه اجابه اللهم تب علينا توبه نصوحه اللهم اصلح لنا قلوبنا املا لنا قلوبنا نورا املا لنا ابصارنا واسماعنا نورا اللهم ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك اللهم احفظنا من الفتن ومن الشهوات يا رب يا رب قدمنا إلى بابك وليس لنا ملاذ إلاك يا رب يا رب يا رب احمنا من فتن الشيطان ومن فتن النفس والهوى يا رب اللهم ثبتنا على دينك اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفك كربهم وفك أسرهم يا رب اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا آمين آمين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا